والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا وحدنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم آه، أيام عمالة بتمر خلي بالكم يا أخوانا رمضان أياما معدودات أياما معدودات خلي بالكم خلي بالكم يا ترى أخبارك إيه النهاردة فات كام يوم من رمضان ها شايف نفسك ماشي كويس قارن بالسنة اللي فاتت أنت السنة دي أعلى ولا السنة اللي فاتت ناوي على إيه يا ترى هتختم كام ختمة السنة دي ها أع- اكتر رمضان ختمت فيه كذا ختمه كان امتى ناوي السنه دي كده مع اسم الله الفتاح ومع الشكور الذي لن تفعل شيء الا وشكرك عليه انك تكتر الختمات اخبارك ايه مع صله الرحم سالت على العيله في بدايه رمضان هل حد في العيله انت متخاصم معاه الى الان آه، اخبارك ايه مع الدعاء آه، جاهز بدعوات محدده وعمال تلح عليها طول رمضان خلي بالكم الصحابه بيقولوا كنا نعد لرمضان والحج دعوات مخصوصه دعوات محددة نلح عليها فوالله ينقضي رمضان ولا يأتي رمضان القادم إلا وقد أجاب الله لنا ما دعوناه بها يعني عندك خمس ست حاجات الثلاثين يوم دول انت ساجد وراكع عمال تدعو تدعو تدعو يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا آه يا اخوانا اخباركم إيه؟ احنا لسه في الاول والفرصة كبيرة وشهر العتق موجود اللي لسه نايم آه، يشد حيله واوعى تفوت يوم تراويح وعامل ايه مع المسجد وروحك عامله ايه حاسس كده لما بتبص في المرايه ان انت وشك اختلف ان انت القرب من ربنا باين على وشك اصل هو النور ده وسام زي النياشين اللي بيحطوها للمحاربين الله تبارك وتعالى يعطيك سيماهم في وجوههم دي زيها زي كده بالظبط دي نفحات رمضان جاهزين يا اخوانا ومستعدين طيب انا من الحاجات اللي بتسعدني جدا ان كل يوم آه، بعد ال- الحلقه ندخل على عمرو خالد dot net ابص الاقي ان الاف الشباب باعتين احنا هنبدا نحيي هذا الاسم في الارض يعني اسم الله الشكور سنفعل الخير الشباب امبارح عمالين يكتبوا هذا ال- الكلام اسم الله الفتاح يعني الله سيفتح لنا وسنفعل كذا وسنفتح على الناس كي يفتح الله علينا انا مبسوط قوي ان ان اسمي باسمي كنحيه الواحد من اول يومين بدا يسمع اثار تطبيقه والناس تقول انا عايش بالاسم ده طول النهار وهو يا جماعه بعض الشباب قالوا لي ان احنا خايفين ان كل يوم بنقول اسم جديد كل يوم بنقول اسم جديد احنا خايفين ننسى اللي فات وننسى اللي فات هو في الاخر اسماء الله الحسنى تعرفك بالله فحتى لو نسيت الاسم ونسيت تعريف الاسم فالمحصلة الأخيرة إن هذا البرنامج بي- بيتفق معاك على منهجية تفكير كيف تتعرف على الله بيفتح أبواب وانت بقى تجتهد وربنا يفتح عليك وتبعت ملاحظاتك وتبعت لنا على الموقع ملاحظاتك وتفكر وت... و- والاب يجمع العيله ويقول لهم تعالوا بقى اسمه اليوم كان مثلا الشكور تعالوا نعيش اثر الشكور في حياتنا كيف شكرنا لما فعلنا كذا وكذا وكذا انا ده تخيلي للبرنامج احنا ما بنقولش في البرنامج كل حاجه احنا بنتكلم عن الله يا اخوانا ازاي نقول كل حاجه مش هنعرف لا لا يمكن لا يعرف الله حق المعرفه الا الله سبحانه وتعالى انما احنا بنطرق ابواب وبنتفق مع الناس اقعدوا فكروا بعد الحلقه وابعتوا لنا ونتواصل مع بعض البرنامج بالمناسبه ان شاء الله سيعاد على اقرا آه، كل يوم آه، بعد صلاة الفجر هنا بتوقيت آه، مكة آه، ويتعاد على قناة عين آه، أظن حوالي الساعة 2:30 3 صباحا ده بالنسبة لل- لما هو آه، سابق تعالوا نتكلم عن حلقة النهاردة حلقة النهاردة اسم آه، دعوة ربانية دعوة ربانية تجدد الأمل في حياتك دعوة ربانية للمجتمع كله للناس جميعا دعوة ربانية من خلال هذا الاسم اسم اليوم اسم الله التواب التواب ما تيجي نتوب في بداية رمضان يا اخوانا نتوب عشان نعتق ونتوب عشان يقبلنا التواب سبحانه وتعالى يعني ايه يعني ايه التواب يعني ايه تاب كلمة تاب معناها كلمة توبة يعني ايه كلمة توبة توبة تاب يعني رجع رجع خلي بالكم في ثلاث كلمات تاب وثاب وآب الثلاثة بنفس المعنى رجع يقول لك يقول لك ثاب إلى رشده يعني ايه يعني رجع لعقله رجع تاني الله التواب يقبل من رجع إليه تاب يعني رجع الله التواب يقبل كل من رجع إليه يق- ده ده ملخص الحلقة يا إخوانا يقول الله تبارك وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده خلي بالكم الآية دي جميلة جدا هو الذي يقبل التوبة على فكرة أنت ممكن تعتذر لبني آدم وما يقبلش اعتذارك لأن حجم خطأك غير محتمل مش مقبول تقول له أنا بعتذر أرجوك اقبل اعتذاري مش مقبول أحيانا أمك تقول لها كده وتقول لك مش مقبول وأحيانا يقول لك مش عايز مش عايز أقبل اعتذارك لكن ربنا بيقول إيه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده متى ذهبت إليه قبلت قبلك التواب ما هو التواب. اسم التواب معناها ايه يقبل من رجع اليه لا يمكن يردك لا يمكن تروح له يردك شفت مش بقول لك ايه اسم يجدد الامل في حياتك ويدفعك موضوع سهل قوي كان التوبه كلمه سهله جدا بسيطه جدا واضحه جدا وهو الذي يقبل التوبه عن عباده في وضوح اكتر من كده في سهوله اكتر من كده لا خلي بالك انت ممكن تعتذر لبني ادم ولانك خايف انه مش هيقبل عذرك ما تعتذرش مش كده لان انت خايف تحرج لانك خايف تعتذر يقول لك لا خايف يردك مش كده مش ده ولله المثل الاعلى انت رايح لواحد فتقول انا لو اعتذرت لامي امك امك لو اعتذرت لها دلوقتي مش هتقبل فما تروحش لان انت هتحرج فهو سبحانه وتعالى بالايه دي بيقول لك ايه لا تحرج ستقبل الله الله لا تحرج ستقبل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده بص الآية دايما كلمة القبول هتلاقيها مع كلمة التوبة في القرآن شوف الآيات كده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده غافر الذنب وقابل التوب وقابل التوب بص الآية الجميلة قوي دي ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده هم ما يعرفوش ان ربنا ما بيرد- ما بيردش حد ابدا بيتوب اليه ألم يعلموا شوف كلمة ألم يعلموا هم ما يعرفوش المعلومة دي ولا إيه قل لهم يا رسول الله قل لهم يا محمد ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده لن يردك البشر يردوك ممكن تحرج من البشر لأنه لأن أنت مش هتستحمل يقول لك مرفوضة مرفوضة رجوعك إلي لكن لا يمكن الله تبارك وتعالى يردك ألم يعلموا حلوة قوي الآية حلوة قوي تذوقها كده بالله عليك يا اخوانا اقروا القرآن السنة دي بنية التعرف على أسماء الله الحسنى بنية معرفة الله يا ما ختمنا يا ما ختمنا وفرحنا عملنا خمس ختمات وست ختمات ختمت القرآن ما تيجي نختم السنة دي بنية التعرف على الله معرفة أسماء الله الحسنى طيب شفت م- معنى كلمة تاب ده احنا لسه بنقول لك في الأول ها بعد الكلمتين دول نقف تتوب ولا لا ولا الذنب معلق في قلبك قوي ولا قلبك شرب الذنب مش عارف تطلعه طب تعال نكمل في الحلقة يمكن تعرف تطلعه يمكن تساعد طيب هو هو- هي التوبة لمين م- م- مين مين المخاطب مين المخاطب ب- ب- بهذه الحلقة مين المخاطب باسم الله التواب مين المخاطب العصاة والمجرمين مش كفاية ال- الغافلين عن ربنا ايوه بس مش كفايه المترددين شويه يؤمنوا وشويه يقعوا ايوه بس مش كفايه المؤمنين ايوه ومش كفايه والمؤمنين كمان مخاطبين والمؤمنين م... كلنا مخاطبين اسمع الايه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون وسماهم بالمؤمنون ايها المؤمنون لعلكم تفلحون التوبه لمن التوبه لاصحاب الكبائر وخلونا نعدد كده التوبه للي زنى وما أكتر الزنا في بلادنا في الفترة الأ- الأخيرة للأسف الشديد شوف الآية بتقول إيه ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلا من تاب التوبة للزناه يا ناس يا اللي زنيتوا يا شباب يا اللي زنيتوا أرجوكوا اسمعوا الحلقة دي بكل ودنكم اوعوا تيأسوا وهو الذي يقبل روح اذهب تيجي توب يا اللي زنيت وسامعني دلوقتي بالله عليك أقسمت عليك أن تعود إلى التواب وأن تستمع إلى التواب سبحانه وتعالى اللي خان مراته وكل واحد أضرب حاله واللي خانت جوزها وكل واحدة أضرب حالها يرفع لكل غادر يوم القيامة لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان فضيحة فضيحة فلان غدرت فلان غدر فلان غدر بمراته فلان خان مراته فلان خانت جوزها يرفع يا أخي وهو الذي ي... ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده يلي كنتم أنا بخاطبكم الآن روحوا للتواب سيقبلكم مش دول بس العاقل أبوه وأمه أحيانا دمعة أم تنزل في كفة السيئات تبقى أسوأ من ذنوب سنة أحيانا احمرار وجه أب من غضبه من ابنه سقط في امتحان ولا رزع باب في وشه ولا مش عايز يقعد مع ابوه وقافل على نفسه ليل ونهار وسايب ابوه وامه احيانا قبضه قلب اب من ابنه تبقى اسوا من ذنوب سنتين ثلاثه احيانا حزن ام وصوتها وهي بت... ب... ب... يعني ب- هي بتبكي من ابنها يبقى زي جبال من السيئات هي دي مش عايزه توبه يا اخوانا كل المخاطبين دول روحوا للتواب سبحانه وتعالى الرشوه اللي انتشرت في بلادنا الراشي والمرتشي الراشي والمنت... والمرتشي في النار روح للتواب الحلقه دي امل امل الحلقه دي طوق نجاه الحلقه دي اصطلح العبد على مولاه الحلقه دي صفحه جديده في حياتك الحلقه دي مع بدايه رمضان الحلقه دي التواب سبحانه وتعالى هو اللي بيعرض يعني لو كنا احنا بنرجوه هو يقبل التوبه كان يبقى ن- ينفع شويه لكن هو اللي بيعرض الم يعلموا غافر الذنب وقابل التوبة هو الذي يعرض عليك سبحانه وتعالى عقوق الوالدين خيانة الزوجات والأزواج الزنا شرب الخمور لعن الله ش- حاملها وشاربها وساقيها وبائعها الخمور اللي انتشرت أليست دي محتاجة توبة القنوات الإعلامية الفضائية اللي عمالة وال- ومن يعرض فيها من أشياء تشيع الفاحشة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ما تتوبوا أنا أخاطب أصحاب الفضائيات هذه أنا أخاطب من يمثل فيها بالله عليكم اجعلوا اليوم يوم توبة التواب يتجلى سبحانه وتعالى التواب يعرض توبته تارك الصلاة تارك الصلاة في باب في جهنم اسمه سقر سامحوني ان انا بادئ الحلقة بكلام موجع بس عشان تحس بحلاوة التواب بحلاوة التوبة لازم الاول تسمع احنا بنعمل ايه في باب في جهنم اسمه سقر يقول الله تبارك وتعالى وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر اللي ياخدها اللي يدخلها يسيح فالملائكة واقفة على باب سقر بتسأل اللي داخلين ما سلككم في سقر انتوا ايه اللي جابكم هنا قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين يا أغنياء يا أصحاب الملايين والمجتمع محتاج وانتم معاكم الملايين هي مش فلوسكم دي محتاجة التوبة وانتم لا تنفقوها مش كل ده محتاج انك تعود إلى التواب غافر الذنب وقابل التوب لا يا سيدي مش ترك الصلاة بالكلية بالله عليك كم فجر فوتته وهو واحد من الصلوات الخمسة دول هم خمسة بس وانت مفوت واحد من رمضان اللي فات لرمضان دون خمس فريضتك وقعت وقع وما عدتش بتحس بألم في قلبك هي دي مش محتاجة توبة اللي أهم مراته وضربها وأذاها وبهدلها عشان هي ضعيفة ومش عارفة وهو ومورد رزقها الوحيد إنها تفضل معاه عشان عندها عيال عشان هي غلبانة ما يعرفش إن الظلم ظلمات يوم القيامة هي دي مش محتاجة توبة يتوب إلى الله من إن هو أذى مراته يا رجالة أنا بخاطبكم يا اللي أذيتوا ستاتكم حرام عليكم ضابط الشرطة اللي أذى الناس وافترى عليهم وأذاهم وضربهم هو ما يعرفش إن أشد الناس عذابا يوم القيامة أشدهم عذابا للناس في الدنيا هي دي مش محتاجة توبة ده ك- مش كل دي كبائر يا اخوانا مش كل دي مصائب الرشاوي المنتشرة ال- شرب الخمور الزنا أنا آسف إن أنا عديت الكلام ده كله وألمتكم في بداية الحلقة وإحنا في بداية رمضان بس والله ده حب أنا بقول يعني أنا قبل ما أحضر هذه الحلقة كنت كنا لسه بنصلي التراويح في الحرم بنتضرع إلى الله تبارك وتعالى اقبل توباتنا اقبل توباتنا اقبل توباتنا فحبيت الناس اللي ما حضرتش الدعاء ده في الكعبة تشارك في الحلقة دي ونقول لها التوبة التواب سبحانه وتعالى التواب سبحانه وتعالى اللي أكل أموال الناس وما أكثر ده اليومين دول مش محتاجة من توبة اللي أكل أموال يتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا هي دي مش محتاجة توبة لا يا سيدي بلاش الكبائر هو احنا عندنا كام ذنب صغير في اليوم هي الاف الصغائر في اليوم هتقولي انا ما بعملش كبائر طب يا سيدي ما بتعملش كبائر الاف الصغائر في اليوم مش محتاجه توبه كم كلمه حرام سمعتها كم غيبه يا ستات في التليفونات عملتيها كم نظره حرام شفتها في اليوم والليله الاف الاف في... هي دي مش محتاجه من توبه الناس الغافلين عن ربنا هو يقول لك ده انا محترم انا مش انا ما بعملش معاصي انا مؤدب وهو فعلا كده لكن عنده مصيبه كبيره غافل عن ربنا احيانا توبه الغافل تبقى اصعب من توبه العاصي لان المعصيه لها قرف ولها بعد شويه العاصي بيقول قرفت عايز اغير عايز اتوب لكن الغافل يفضل الشيطان يقول له ده انت كويس ده انت اخلاقك زي الفل خليك سرحان عن ربنا هو لا هو عاصي ولا هو طائع هو ايه هو غافل ويمكن في رمضان يا دوب بيصلي وسرحان انت هتفوق انت تخش اوضتك وتقفل على نفسك اوضتك وتقول مش كفايه ان اخلاقي حلوه اذا كنت جيت الدنيا وما عرفتش ربنا يبقى ايه قيمه الحياه اخلاقي حلوه يبقى لازم كمان اعرف ربنا ابقى احسن واحد في الدنيا افلا يتوبون الى الله ويستغفرون شوفوا شوفوا الايه بتقول لهم ايه هو ما قامش الاوان بقى افلا يتوبون شوف شوفوا الحنان حاسس بالحنان في الايه مش قام الاوان بقى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده قابل التوبة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده الشباب المتدين اللي ما بيعملش حاجة للإسلام والإسلام عمال يضيع الناس اللي سمعاني دلوقتي قدمتوا إلى الإسلام هي دي مش محتاجة توبة الشباب اللي كله قوة قوة وحيوية وبيبكي ليل ونهار هي دي مش محتاجة توبة التوبة على العمر اللي فات اللي انت كنت فيه بعيد من ربنا التوبة على النعم اللي عمالة تجيلك وما شكرتش عليها ده احنا لحم كتفنا من خير ربنا هي دي مش كلها محتاجة توبة سفيان الثوري أحد التابعين بيقول جلست يوما أعد ذنوبي جبت ورقة وقلم وقعدت أعد ذنوبي فعددتها فإذا هي واحد وعشرين ألف ذنب وهو من قمم التابعين فقلت لنفسي تلقى الله يا سفيان بواحد وعشرين ألف ذنب يسألك عن ذنب ذنب تقف بينك وبين الله ليس بينك وبينه ترجمان يسألك عن ذنب ذنب يقول فجلست أعد وأتوب أعد وأتوب فاكر سنة كذا أعد وأتوب مرة حكيت القصة دي لواحد صديقي بيقول لي والله عملتها رحت في اسكندريه وقعدت قدام البحر لوحدي ساعتين ثلاثه وقعدت افتكر وانا عندي 16 سنه فاكر يا نهار ابيض على الذنب الفلاني تبت اليك يا رب وانا عندي 20 سنه ايوه فاكر فاكر دموع ابويا يوم ما سقطت يوميها تبت اليك يا رب وانا عندي 22 سنه حصلت المصيبه الفلانيه تبت إليك يا رب خدعت مراتي يوم كذا تبت إليك يا رب أذيت فلان يوم كذا كلت فلوس فلان يوم كذا تبت إليك بيحلف لي بيقول لي والله قمت في قمة الحيوية والنشاط قمت وفرحة مالية قلبي توبوا يا اخوانا في في سورة في القرآن اسمها سورة التوبة اتكلمت وأعطت التوبة لكل أصناف الناس حتى المشركين شوف الآية تقول لك إيه يقول الله تبارك وتعالى على المشركين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأصلحوا وبينوا فإخوانكم في الدين وبعدين يتكلم على الناس اللي مخلطة عمل صالح وعمل سيء وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة سورة التوبة ذكر فيها التوبة 17 مرة حتى النبي ربنا تبارك وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار كل الناس توبة التوبة مفتوحة لكل الناس للمؤمنين المؤمنين اللي كانوا متدينين وإيمانهم بقى ضعيف هم دول كمان محتاجين توبة شفتوا أصناف الناس اللي محتاجة توبة طب ما تيجوا نعمل حاجة جميلة يا اخوانا ما تيجوا نسمع الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن التوبة لعل القلوب كده تتحرك شفت احنا ذنوبنا ازاي معلش الحتة اللي فاتت ضايقتك وجعتك عمال كده زي اللي عمال يتكه على حاجة ويقول لك وحش وحش وحش وحش طب تعالى نشوف هو بقى بيقول ايه سبحانه وتعالى شوفوا بعد ما بعد البداية اللي زعلتك دي تعالوا نشوف مالك الملك رب البيت العتيق واحنا هنا في مكة واحنا هنا اقرب ما نكون في اقدس بقعة من الارض تعالوا نستمع الى اسم الله التواب من عند بيت الله الحرام يقول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا تخلنا تحسوا ان الايه دي بتلم الجراح تحس ان الايه كده بترمم عارف الترميم يا عبادي الذين اسرفوا شوف كلمه اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا اوعوا تيأسوا من رحمه الله ان الله ي... في دعوة أكتر من كده للتوبة عارفين يا أخوانا كأنه كأ- كأنه يقول لك مهما بلغت ذنوبك مهما بلغت إساءتك مهما كان درجة انحطاطك في المعاصي مهما بعدت مهما شردت مهما نسيت مهما تهت إن أتيت إليه تقول له تبت إليك يقول لك لبيك عبدي مش هي مش هي كده يا اخوانا يا وشوف, وشوف لطف الكلام يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ما قالش يا مجرمين ما قالش يا عصاة قال يا عبادي شوف شوف ود ال- و- و- ولطف الدعوه الى التوبه ناداهم بعبادي وهم مجرمين عصاه وبعدين انظر لكلمه اسرفوا على انفسهم ما قالش يا زنا ما فضحهمش ما فضحهمش يا اخوانا قال كلمه اسرفوا اسرفوا عملوا ايه خلاص يا عم ان الله حليم ستار أطرفه وخلاص مش لازم تعرف أطرفه عملوا إيه شايف حلاوة الدعوة شايف حلاوة النداء بس خلي بالك تيجي تيجي نكمل الآية يعني بقية الآية يخليك تتهز قوي اسمعوها كده هي في سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بص الآية اللي بعديها وأنيبوا إلى ربكم تعالوا بسرعة وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب و- ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون توبوا توبوا قبل العذاب وبعدين ينقلك لمشهد يوم القيامة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول حي أو تقول لو أن الله هداني طب ما هو عرض عليك التوبة لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة لو ينفع أرجع أتوب تاني يا إخوانا اسمعوا القرآن بيقول لكم إيه الآية دي بتخبك وأنت لسه حي وأنت لسه فيك روح بتتحرك أنا خايف تسمع الآية دي يوم القيامة أو تلاقي واحد جنبك بيقولها وتضحك وتقول الحمد لله أصل أنا تبت لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتنا بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها الآية اللي بعديها ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين واضح يا اخوانا تتوب ولا لا طب اسمع قول الله تبارك وتعالى انا عمال ارغبك في التوبه وعمال اقول لك توب توب توب اسمع قول الله تبارك وتعالى مش بس يغفر لك ويحبك كمان ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين اسمع قول الله تبارك وتعالى ما هي اراده الله تبارك وتعالى منا والله يريد ان يتوب عليكم الله ماذا تريد منا يا رب اتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم أنتم مش هتستحملوا يوم القيامة توبوا يريد الله أن يخفف عنكم يا زناه يا عصاه يا تركين صلاة يا عاقين لابائكم وامهاتكم يا اللي خدتوا رشوه يا اللي اديتوا رشوه يا اغنياء يا اللي ما نصرتوش المجتمع يا شباب يا اللي ما عملتوش حاجه للاسلام يا اللي يا اللي يا اللي يا كل الامثله يا اللي ظلمت مراتك يا اللي اهنت مراتك يا اللي اكلت اموال عيلتك أ- ظلم يا اللي قطعت اهلك كل الكلام ده كل الكلام ده مخاطبين بهذه الآية يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أنتم مش هتستحملوا يوم القيامة أفلا يتوبون أفلا يستغفرون شايف الآيات بتخاطب فيك زا- إزاي وبعدين يقول لك سبحانه وتعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون فقسم الناس لتائب أو ظالم ولا ثالث لهما يا تائب يا ظالم لمين ظالم لنفسك ظل- ظلمت نفسك تعرض عليك التوبة سهلة يا اخوان تبت يا رب مش هعمل كده تاني قبلتك يا عبدي تبت عليك يا جماعة الملايين اللي انتوا شايفين الآلاف اللي بيطوفوا بالكعبة دول احنا بالله عليكم كم واحد فيهم جاي بذنوب يقول له تبت يا جماعة ال- ال- المؤتمرين اللي جايين دول مش جايين يقولوا له تبت الناس اللي بتطوف قدامكم دول مش جايين يقولوا له تبت هتروح انت امتى بقى يا اخي هتروحي امتى هتروحي له امتى وتقولي له وانا كمان اشمعنى هم ما غيرتيش من الناس اللي بتطوف دول ما غيرتش من الناس اللي تابت دي اشمعنى انت التوبه معروضه للجميع اشمعنى هو تاب وانت لا ما غيرتش ليه ما بقاش زي فلان ليه ما بقاش قريب من ربنا اشمعنى هي قريبه من ربنا وانا لا افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه طب شفت الايات طب تعالى نسمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الاول النبي نفسه النبي المعصوم من الخطا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس استغفروا الله وتوبوا اليه فاني استغفر الله واتوب اليه في اليوم 100 مره انت يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله تستغفر وتتوب في اليوم 100 مره واحنا لا نتوب كنا نعد لرسول الله في الجلسة الواحدة أكثر من سبعين استغفار يبقى قاعد بيكلم الصحابة وبعدين يسكت شوية نسمعه بنقول أستغفرك ربي وأتوب إليك أستغفرك ربي وأتوب إليك وبعدين يرجع يتكلم مع الصحابة ويقعد معاهم وبعدين يسكت شوية نسمعه بيقول تبت إلى الله تبت إلى الله أستغفر الله العظيم أستغفر رسول الله في الجلسة الواحدة طب أنت آخر مرة تبت إمتى؟ مش فاكر عمرك ما تبت طب عمرك قلت تبت من كل ما مضى يا رب ببدا معاك من رمضان دون صفحه جديده اصل انا ذنوبي كتير قوي هتوب عن ايه ولا ايه توبه شامله توبه عامه يا رب الكل اللي فات بادئ معاك كفايه غفله انا جديد حتى لو كنت متدين وغفلت عن ربنا بجدد تبت يا رب التوبه اول منازل العبوديه واخر منازل العبوديه عشان كده النبي ختمت حياته بسوره التوبه واخر اياته اذا جاء نصر الله والفتح ورا- فسبح بحمد ربك واستغفره التوبه بدايه التدين ونهايه الحياه التوبة الناس دي كلها جاية عشان تقول له تبنا يا رب أفلا يتوبون إلى الله شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لك إن الله خلق بابا يوم خلق السماوات والأرض باب إيه الباب ده باب يوم خلق السماوات والأرض تركه مفتوحا الباب من قبل المغرب ايه ده ايه, إيه, إيه النبي بيتكلم عن ايه باب من ناحيه الغرب والباب مفتوح خلقه قبل ما انت تتولد يوم خلق السماوات والارض ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسيره الباب مسيرة الراكب سبعين عاما لا يقطعه يسير الراكب في عرضه سبعين عاما لا يقطعه فقال النبي أتدرون ما الباب قالوا لا يا رسول الله قال الباب التوبة يسير الراكب في عرضه سبعين عاما لا يقطعه الباب واسع يا اخوانا الباب واسع الباب مفتوح ذنوبك قد ايه الباب اكبر من ذنوبك يسير الراكب اللي ماشي بسرعه سبعين عاما لا يقطعه فاذا طلعت الشمس من مغربها عشان كده هو من قبل المغرب اغلق مش تتوب بقى التوب بيعرض عليك التوبة اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا عملت ذنب فيقوم إلى الله فيتوضأ الحديث ده رواه الإمام أحمد فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يجلس يستغفر الله إلا غفر الله له ذلك الذنب ركعتين وضوء كويس يحسن الوضوء ويصلي ركعتين واول ما يخلص الركعتين استغفر الله استغفر تبت يا رب مش هعمل كده تاني قبلتك يا عبدي لبيك يا عبدي غفرنا لك اساءتك مهما بلغت ذنوبك قبلناك قابل التوب التواب التواب احنا بنتكلم هو اللي سمى نفسه كده هو اللي سمى نفسه التواب يا اخوانا مش احنا اللي طلبنا هو ده اسم من اسمائه الحسنى يقبل التوبه اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه العذر من الله أديك أفهمك المثل ده ولله المثل الأعلى الناس لما تعتذر لهم بعد شوية إيه يزهق يقول لك يا أخي أعذارك بايخة أعذارك سخيفة كفاية أعذار بقى أنت كل شوية تيجي مش كده مش ده بيحصل ومديرك ساعات يقول لك كده وأبوك ساعات يقول لك كده لكن بص الحديث الجميل لا أحد أحب إليه العذر من الله يحب الأعذار يحب إنك تعتذر له شفت حسيت بيه طب اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل بالليل يبسط يده ليتوب مسيء النهار وبالنهار يبسط يده ل 24 ساعة 24 ساعة يقبل التوبة أديك مثل ولله المثل الأعلى أي شركة في الدنيا لها لائحة جزاءات يقول لك ال- الغلطة الفلانية آه، يعفى عنه ثالث غلطة آه، خصم يوم عشر غلطة طب عشرين غلطة فصل مش كده مش آخرها فصل ده يمكن تتفصل عند ربنا سبحانه وتعالى مفيش فصل عند الله تبارك وتعالى مفيش حاجة طول ما أنت عايش اسمها طردت من رحمة الله دي الكلمة دي مش موجودة مش موجودة في قاموس الإسلام ما عندناش ليه ما عندناش لأنه اسمه التواب ما ينفعش تبقى موجودة متى يعني يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل مفيش في ال system مفيش في ال- في المكنه بتاعه الاسلام واحد طلع ومش عارف يرجع تاني مفيش حاجه اسمها كده في تواب سبحانه وتعالى كل ده وما حببكش في التوبه قلبك مهكش كده طب ما تتوب دلوقتي دلوقتي حالا وإن- واحنا في الحلقه قبل ما نخرج من الحلقه تبت يا رب ومش عامل كده تاني يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره اشكر اليسير من العمل واغفر الكثير من الزلل رحمتي سبقت غضبي وحلمي سبق عقوبتي وانا ارحم بكم من الام الشفيقه بولدها يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم يتنزل ربنا تبارك وتعالى الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل كل ليله ينادي من يدعوني فاستجب له من يستغفرني فاغفر له هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له يقول لداود يا داود لو يعلم المدبرون عني شوقي لعودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا إلي يا داود هذه رغبتي بالمدبرين عني فكيف محبتي للمقبلين علي سامع كل هذا الكلام سامع وهو يقول في الحديث إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق أرزق ويعبد غيري أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتودد إليهم برحمتي وأنا الغني عنهم ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي أهل ذكري أهل مجالستي أهل طاعتي أهل محبتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن أبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب من أتاني منهم تائبا تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب أقول له أين تذهب ألك رب سواي ها يا أخونا أديك مثل يفهمك اللي فات أديك مثل يشرح لك المعنى دون ولله المثل الأعلى أم عندها ابن عاق طردته بره البيت لما اتطرد بره البيت فرح عشان يلعب في الشوارع وياخد حريته ويجري وفضل طول النهار فرحان بحريته لما جن عليه الليل ما لقلوش مأوى وخاف وهو هايم على وشه في الطرقات وعرف ان ملوش مأوى الا بيت امه فرجع على باب البيت وخاف يخبط استحى يخبط يحسن ما تفتحلوش فنام على باب العت... على عتبة البيت بالله عليكم يا اخوانا الام لو فتحت للابن ولقت الابن نايم على عتبة الباب هتعمل ايه يا امهات هتعملوا ايه هتاخده بحضنها وتدخله البيت وتطبطب عليه وتقول له يا ابني ما كنتش عايز اعاقبك لكن كان لازم اربيك ارجع ارجع لبيتك ولله المثل الاعلى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله ارحم بكم من الام الشفيقه بولدها عرفت يعني ايه ارحم بنا من الام الشفيقه بولدنا اخوانا خلونا نكمل بعد الفاصل ده بس بعد الفاصل دون هنتكلم في معنى مهم قوي معنى ايه شروط التوبه ولو واعمل ايه عشان يقبل توبتي طب ولو رجعت للذنب تاني خلونا نجاوب على الاسئله دي بعد الفاصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الحلقه بتدور حوالين يا ترى هتتوب هترجع الى الله سبحانه وتعالى كفايه اللي فات بقى ونبدا صفحه جديده التواب بيقول لك ابدا من جديد يلا كل اللي فاتك مسح يلا نبدا صفحه جديده وكل اللي فات يغفر لك ويعفى عنك بكلمه منك تبت يا رب مش هعمل كده تاني كلمه صادقه هنقول شروط التوبه دلوقتي بس انا الحقيقه قبل ما ادخل على المعنى دون في كذا معنى مهم لازم نقوله اولا في حديث جميل قوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يفرح بتوبه عبده يفرح بتوبة عبده يعني كل اللي فات ده يا اخوانا بس اسمع الحديث ال- العظيم دون إن الله يفرح بتوبة عبده والنبي يضرب لك مثل على الفرحة دي يقول لك أكتر من مين راجل ماشي في الصحراء مع النطة بتاعته عليها طعامه وشرابه دخل بيها في وسط الصحراء في وسط الصحراء جريت منه فتخيل حال حاول تتخيل نفسك كده مش هتعرف ترجع يعني انت هتموت في الصحراء دي فايقن بالهلاك ايقن بالموت فبينما هو كذلك قام حافر لنفسه حفره وقال انام فيها من شده الياس انام فيها لغايه ما ياتيني الموت عشان جثتي ما تبقاش في وسط الصحراء كده خلاص انا ميت ميت انا انتهيت فحط حاول تتخيل حاله الياس اللي هو فيها حاله الياس اللي بيكون فيها العاصي وهو الذنوب ماليه حياته فبينما هو كذلك اذا بالناقه فوق راسه عليها طعام وشراب رجعت له فمن شده فرحته عايز يشكر ربنا فمن شدة فرحته وهو متلخبط قام قايل ايه؟ آه، اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله افرح بتوبة احدكم اذا تاب من هذا الرجل. فرحة ليست كفرحة البشر. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. لكن متخيل المعنى دون متخيل المعنى دون هتقول لي طب وليه الفرحه دي يعني اسالك سؤال يا اخوانا مين فرحته اكتر فرحتك انت بتوبتك ولا فرحه ربنا بتوبتك فرحه ربنا بتوبتك عارف ليه الغني لما يعطي الغني الكريم لما يعطي يبقى فرحته بالعطاء اكتر من فرحه الو- الفقير بالاخذ صح ولا لا وانت بتتصدق انت فرحان اكتر من اللي اخذ انت فرحتك اكتر من اللي اخذ فاهمين ال- ال- ال- المعنى الجميل دون لكن الفقير عشان مشغول بالحاجة اللي هو خدها بالمال اللي هو خده فمركز في المال فمش مدرك فرحتك انت بيه ولله المثل الأعلى عرفتوا ليه الله ويفرح بتوبة فرحة الله تبارك وتعالى بتوبتك أعلى من فرحتك انت بتوبتك لا وحاجة تانية كمان الإنسان لما بيتوب يا أخوانا بيبقى في القلب انكسارة كده انكسارة خجل انكسارة وجع أنا غلطان أنا وحش سامحني مش هعمل كده تاني لا شيء أحب إلى الله من هذه الانكسارة في قلب التائب ليه؟ لأنها حققت قمة العبودية لله سبحانه وتعالى انكسارتك دي عبودية انكسارتك وانت بتقول أنا ندمان يا رب أنا- أنا غلطان مش هعمل توب عليا سامحني مش هعمل كده تاني الانكسارة دي عبودية لله سبحانه وتعالى فيفرح بك لذلك طيب شفنا المعنى ده خلي بالكم يا اخوانا عشان تعرف قد ايه الله سبحانه وتعالى يتوب عليك انا كل ده عمال اشجعك هتتوب ولا لا هتقبل على التواب هتسجد بين يدي التواب وتقول له يا تواب تبت عليك كل واحد سامعني دلوقتي عارف ذنبه ايه وانا عارف ذنبي ايه الست اللي سامعاني دلوقتي عارفه ذنبها ايه والشاب اللي سامعني عارف ذنبه ايه ما تيجوا نخلي اليوم ده يوم توبه تخل... تعالوا نخليه يوم توبه وعوده الى الله سبحانه وتعالى ولذلك يا جماعة ال- ال- اللي أنا متخيله إن, إن واحد بيسمع هذا الكلام و- و- ويقبل على الله تبارك وتعالى لحظة توبتك لحظة توبتك يفرح الله تبارك وتعالى بك مش كده وبس يا إخوانا التوبة بتنقلك تنقلك لأعلى درجات القرب من الله يفرح بتوبة عبده يعني في اللحظة اللي أنت تبت فيها أنت حبيب الرحمن انت حبيب الرحمن ممكن ما تبقى- تبقاش عارف تجيبها في اوقات تانية لكن في لحظة توبتك انت حبيب الى الله سبحانه وتعالى طيب خلي بالكم حاجة تانية كمان تشجعك إبليس اللعين لما يعني رفض ان هو يسجد لادم وطرد من الجنه قام قايل ايه وعزتك وجلالك لاغوينهم ما دامت ارواحهم في اجسادهم فقال له الله وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما داموا يستغفرونني اخوانا روحوا بقى روحوا له- له له تبنا تبنا ومش هنعمل كده تاني طب اسالك سؤال هو ليه يتوب علينا كل التوبه دي؟ ليه كل التوبه دي؟ يعني ليه فكره التوبه اصلا؟ لماذا التوبه؟ عارف ليه يا اخوانا؟ الله تبارك وتعالى لما خلق الانسان خلقه ليه؟ لاصلاح الارض، اني جاعل في الارض خليفه. خلي بالك المعنى المعنى رائع جدا. اني جاعل في الارض خليفه، الانسان دوره ايه؟ يصلح الارض. يصلح الارض، صح؟ مظبوط. طب اسالك سؤال لو مفيش توبه يحصل ايه؟ لو اسم الله التواب مش موجود، لو الله تبارك وتعالى لا يتوب على عباده، يحصل ايه؟ واحد سرق اكل مال ناس ندم مفيش توبه هيعمل ايه؟ يسرق تاني يحصل الى الارض تفسد مش كده؟ شفت سبحانه وتعالى يبقى ايه الموضوع؟ اصلاح الارض اصلاح الارض انا نفسي اسمع عن حاكم عن رئيس جمهوريه عن واحد في مصلحه يجمع الناس اللي في الشركه عندهم ويعلمهم التوبه ويقول لهم بكره يوم التوبه من الرشوه بكره يوم التوبه من المحسوبيه بكره يوم التوبه من الكسل والله هينتجوا انتاج لان التوبه اصلا فكرتها اصلاح المجتمع فتح باب التوبه عشان المجتمع يتصلح يا ريت بلادنا تصلح بلادنا باسماء الله الحسنى باسمك نحيا نحيا بلدنا تتصلح باسم التواب لان التواب اصلا فاتح الباب من اجل ان الارض تفضل متصلحه على مستوى البلد وعلى مستواك انت الشخصي ليه التوبه بتعمل فيك ايه تجديد امل المعصيه لها ذل ولها كراهيه التوبه بتعمل فيك ايه جدد املك جدد املك ارفع نشاطك ارفع همتك فيحصل لك ايه وانت بتتوب يحصل لك وانت بتتوب ان انت اكثر حيويه ولو ما كانش فيه توبة خمول وقرف المعصية يهد الناس وربنا عايز ناس نشيطة بتصلح في المجتمع فيقول لك التوبة جدد نشاطك جدد حياتك انتوا عارفين ال- التوبة بتعمل ايه بتقول لك قلل نقاط الضعف في حياتك انتوا عارفين العلماء الإدارة يعمل لك حاجة اسمها ال SWOT analysis يقول لك قلل نقاط الضعف وعظم نقاط القوة التوبة بتعمل فيك ايه الشكور يعظم نقاط القوة التواب يقول لك صلح نقاط الضعف بالتوبه قلل نقاط ضعفك شوف شوفوا ال- شوفوا التوازن الشكور يقول لك كل حاجه هتعملها هنديك ثواب فانت عندك الامكانيات دي زود هتاخد ثواب زياده والتواب يقول لك عندك الذنوب الفلانيه الذنوب دي نقاط ضعف عندك توب هنقبل توبتك فيساعدك انك تقلل نقاط الضعف اللي في حياتك شايف اسماء الله الحسنى بتعمل ايه شايف ليه التوبه لا التوبه عشان حاجه تانية كمان انك في اللحظه اللي انت بتتوب فيها عرفت الله سبحانه وتعالى لانك مش ممكن تتوب الا وهو عرفت ان هو عظيم وان هو منتقم وان هو رحيم وان هو غفور و... فانت عرفته باسماء الله الحسنى كلها في اللحظه اللي انت بتتوب فيها عرفت ليه التوبه خلي بالك ممكن تسالني سؤال تاني تقول لي طب يعني معلش يعني طب هو ما عصمناش من الاول ليه اصلا ما كان ممكن ربنا يعصمنا من المعاصي ونصلح الارض ويبقى كل حاجه تمام و و و خلي بالكم يا اخوانا الرب الذي يربي كلمه الرب يعني ايه كلمه الرب الرب الذي يربي يربي عباده الرب سبحانه وتعالى خبير بيك لو انت ما فيش في حياتك ذنوب ومعاصي وكله طاعه هيحصل لك عجب هيحصل لك اعجاب بالنفس ورؤيه للذات و و و و- زي ابليس ما حصل له فكفر فانت ممكن يحصل لك نفس الحكايه فالله سبحانه وتعالى برحمته ما عصمكش من الذنوب لانك لو كنت عصمت كنت هتفسد من جانب اخر جانب العجب انا ما بغلطش في كلمه جميله اثر جميل قوي بيحكيه ابن القيم ان الله تبارك وتعالى يقول لادم ب- بص الكلام عشان تفهم المعنى ده ليه ربنا ما عصمناش يا ادم لما ادم اكل من الشجره ونزل من الجنه فبيبكي فربنا بيقول له يا ادم إذا عصمتك وعصمت بنيك فعلى من أجود برحمتي ومغفرتي وعفوي وحلمي وأنا الغفور الرحيم يا آدم كنت تدخل علينا في الجنة دخول الملوك على الملوك والآن تدخل علينا دخول العبيد على الملوك وذلك أحب إلينا يا آدم ذنب تتذلل به إلينا أحب إلينا من طاعة ترائي بها علينا يا آدم أمين المذنبين أحب إلينا من تسبيح المرائين تاني يا آدم إذا عصمتك وعصمت بنيك فعلى من أجود برحمتي ومغفرتي وعفوي وحلمي وأنا الغفور الرحيم وأنا التواب الرحيم يا ابن آدم كنت تدخل الجنة دخول الملوك والآن تدخل دخول العبيد وذلك أحب إلينا يا آدم أمين المذنبين أمين المذنب وهو بيتوب أحب إلينا من تسبيح المرائين وهو بيرائي وبيسبح كده وشايف نفسه أمين المذنب أحب إلى الله يا مذنبين سامعين الكلام يا آدم ذنب تتذلل به إلينا سامحني أحب إلينا من طاعة ترائي بها علينا يا آدم لا تحزن أنني قلت لك أخرج من الجنة فلك خلقتها ولكن انزل إلى الدنيا وابذر بذر التقوى وأصلح في أرضي حتى إذا اشتقت إلى الجنة تعال لأدخلك إياها هيا يا أخوانا شفت ليه ما عصمكش شفت ليه تواب عشان التوبة دي تصلح الأرض علشان التوبة بتقلل نقاط الضعف في حياتك وبتعظم نقاط القوة بالشكور شفت الفكرة طب خلي بالك في معنى تاني جميل جدا اسم الله التواب له علاقة باسم تاني جميل ايه هو اسم الله الرحيم التواب له علاقة باسم الله الرحيم دايما وأنا التواب الرحيم و... ليه دايما التوبة تذكر مع الرحمة ليه اسم الله التواب يذكر مع الرحيم المعنى جميل قوي يحببك في التوبة أكتر وأكتر أنا عمال أقول يا ترى أنت نويت التوبة ولا لسه الذنب مالي كيانك مش قادر تتوب معقولة معقولة أنت صعب كده معقولة قلبك قاسي كده أنت بعيد عن ربنا للدرجة دي وداخل رمضان ومصر على الذنب وبتقول يا رب اعتقني مش مكسوف انا خايف تقول له لبيك اللهم لبيك وانت مصر على الذنب يقول لك لا لبيك ولا سعديك يا ناس اللي طالعين عمره السنه دي في رمضان لو مش ليب... مش ناويين تتوبوا خايف تقول له لبيك اللهم لبيك يقول لك بتقول لي لبيك وانت مصر على الذنب الرهيب الفلاني لا لبيك ولا سعديك خلي بالكم يا اخوانا توبوا يا اخوانا ده رمضان يا اخوانا امال هتتوب امتى اقهر شهوتك اقهر معصيتك لو ليك علاقة, علاقة حرام بواحدة بنت اقطعها النهاردة وقول لها انا اسف التواب انا عايز ربنا يقبلني انا عايز اعتق السنة دي لو واكل مال حرام مهما كان كتير رجعه اتقي ربنا لو ظلمت مراتك روح بوس راسها وقول لها خلاص لو كنت عاطل ابوك وامك روح بوس ايديهم ورجليهم وعيط بين ايديهم عشان ربنا يتوب عليك توبوا يا اخوانا خلوها ليله توبه بالله عليكم خلوها ليله توبه يمكن تبقى ليله عتق كمان يمكن يوم توبتك يبقى يوم عتق من الله سبحانه وتعالى ولذلك اخواننا اسم الله التواب له علاقه باسم الله الرحيم هقول لك ازاي اسالك سؤال الاول انت تحب ربنا يعاملك بايه بعدله ولا برحمته متاكد بعدله ولا برحمته عارف بعدله يبقى ايه بعدله يسيبك في الدنيا تعمل اللي انت عايزه ويجي يوم القيامه يقول لك اخطات في كذا وكذا وكذا الى النار برحمته يهديك للتوبة حتى لو بالشدة وتبقى دي رحمة يا بإشارة خفيفة يا بحنية لو أنت ما بتفهمش بسرعة بمصيبة بابتلاء عشان تتوب عشان رحمته إن الدنيا ولا حاجة في الآخرة والله يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم يريد الله أن يخفف عنكم ها بعدله ولا برحمته بعدله مفيش مصايب في الدنيا عيش زي ما انت عايز برحمته ياخدك الاول يحببك في التوبه يسمعك كلام يوديك عمره ها مفيش فايده ما جاتش يبعت لك اشاره كده درس مؤلم مفيش فايده ما انت بتفهمش بالاشاره في ناس فهمها سريع وفي ناس بطيئه الفهم في ناس سريعه الاحساس وفي ناس بطيئه الاحساس مصيبه لانه ايه رحيم عشان كده دايما التواب تيجي مع الرحيم في القران فلو جات لك المصيبه قمه الرحمه المصيبه دي لانها ستهديك للتوبه اللي هينجيك اديك مثل اب ادى لابنه فلوس 5000 جنيه استرليني وقال له روح انجلترا ادرس هناك وما سالش عليه وسابه والواد خد الفلوس وبعتر الفلوس وما ذاكرش وسقط ورجع له فابوه قال له العدل يقول ان انت ما تستحقش لا دراسه ولا تعليم ولا ملا ولا مليم بعد كده اتفضل اطلع بره ظلمه ما ظلموش لكن ممكن الولد يقول له ايه يا بابا يا بابا مش كنت تقرص عليا يا بابا قبل ما اسقط مش كنت تتابعني مش كنت تاخد بايدي صح ولا لا الرحيم سبحانه وتعالى مش هتيجي يوم القيامه وتقول له يا رب ما انت ما وجهتنيش الله سبحانه وتعالى اكرم الاكرمين ياخد على ايدك الابن ده مع ابوه لله المثل الاعلى هيعمل ايه الابن ده مع ابوه الاب بقى لو لو الاب رحيم هيعمل ايه هيسال عليه في التليفون ويقول له كلمه حلوه ذاكر يا حبيبي الاول بلطف وبعد كده يطب عليه مره آه بتذاكر ولا بتلعب وبعدين يقرص عليها وبعدين الولد سريع الاحساس يلطف بص يا اخوانا هو في الاخر يريد منك ان تتوب ستتوب ستتوب ياخذك للتوبه بيحبك بيحبك عبده عبده بيحبك وعايز يدخلك الجنه فهتوب هتوب فيا اما بالاشاره الخفيفه يا اما بالشده اسمع الجمله دي واحفظها اما ان تذهب الى الله راكدا او ياتي بك راكدا اما ان تذهب الى الله راكدا او ياتي بك راكدا روح بمزاجك قبل المصيبه يبدا معك ازاي شوفوا انا كل ده بربط التواب بالرحيم يبدا معك ازاي يبدا معك سبحانه وتعالى بالاشياء الجميله يحببك في التوبه اعرف صديق ليا بيحكي لي بيقول لي رحت ازور هو طبيب رحت اكشف على عيانه فبيقول انا رحت اكشف عليها فبعد ما كشفت عليها عندها سكر وكشفت عليها الراجل ده صديقي بيقول لي وانا نازل من عندها بصيت لقيتها بتقول لي لا انت هتنزل يا دكتور لوحدك انت ما معكش عربيه ابني يوصلك فقال لها طب ماشي م- جبناها خدوا بالعربيه وهم راكبين العربيه فصديقي بيقول له ها بقى انت بتصلي وكده يعني بيفتح معاه كلام في الدين صديقي المتدين يعني بيفتح معاه كلام في الدين قال له صلاه ايه؟ يا عم بلاش كلام فاضي فصاحبي يعني احنا نعرف شباب مش متدين بس صعب قوي انك تلاقي شاب في بلادنا كاره للدين او بيتريق على الدين فقال له يا ابني انت مش خايف من النار قال له ده احلى ناس بتوع النار ده هم دول بتوع الشرب وبتوع كذا وانا احب الناس كلام فصديقي قال له نزلني هنا معلش يا ابني انا عايز انزل هنا قال له ليه هوصلك قال له انا عايز انزل هنا نزل ونسي الموضوع وكمل شغله وفاتت سنه وبعد سنه الست اتصلت بيه ارجوك انا السكر عالي تعالى اكشف عليا فرجع الدكتور تاني وهو بيكشف راح لها يكشف عليها فقالت له ابني يوصلك قال لا لا يمكن مش عايزه خالص متشكل جدا جدا جدا انا هروح لوحدي فقالت له لا يا دكتور لازم يوصلك ف... ففي الاخر قال لها بص يا ستي انا مش هركب مع ابنك قالت له ليه قال لها بدون اسباب قالت له بس اصبر ده هو طالع دقيقتين بيصلي العشاء تحت وطالع قال لها ايه قالت له بيصلي العشاء وطالع فقال لا لا استناه فجه قال له وصلني قال له ايه اللي حصل قال له انا فضلت زي ما انا من خمس اشهر اشتغلت في شركه سياحه بتنظم حج وعمره خدت فوجه وديهم حج وعمره لبسوا لبس الاحرام وانا زي ما انا بتريق عليهم راحوا يعملوا رحله العمره بتاعتهم لقيت نفسي قاعد في الفندق لوحدي كل ما اجي اعمل حاجه حرام مش لاقي حاجه اعملها قلت طب ما اروح اتفرج لبست وطلعت الصبح بدري كان واحد شعبان طلعت الصبح بدري اتفرج على الكعبه اول مره اشوفها بص التواب سبحانه وتعالى لما ياخدك بلطف عايزك تتوب والله ي... الله تبارك وتعالى يريد ان يتوب عليكم هو جاي يوم واحد شعبان الصبح غسيل الكعبه فتح باب الكعبه واقف بيتفرج بيتفرج يلاقي واحد من العيله وهم يعني ناس كرام قال شيبه اصحاب الباب يعني ومعاهم مفتاح الكعبه لقى واحد من العيله بيقول له تعالى انت تحب تصلي جوه الكعبه مين مين اللي عمل كده فقال له آه، آه، كسف قال له خش دخل بيقول كاني اغسل من جديد كاني اخلق من جديد كاني حاجه مش نظيفه في مكان نقي نقي نقي نقي نقي نقي بيقول دخلت فاسق جاحد طلعت مؤمن موحد دموعي تملا تبت يا رب تملا بقي تبت يا رب تبت يا رب اتى بيه ازاي شفت اتى بيه ازاي بيحب عباده يا اخي انت مستغرب ليه في ناس يجيبها كده في ناس بتفهم بسرعه مره واحد صديقي بيحكي لي وفي ناس تفهم بالاشاره ده بالاشاره اللي انا هحكيه لكم بيقول لي ماشي بالعربيه فوانا ماشي بالعربيه فتحت ال- ال- الشباك سايق في طريق مصر اسكندريه الصحراوي فبفتح الشباك وانا كنت عامل ذنب قبل ما اجي من اسكندريه وعارفه بس مطنش يعني بفتح الشباك لقيت ورقه طايره في الهواء مزيته جت خبطت في وشي شدتها من على وشي الزيت على وشي بكيت قلت فهمت يا رب تبت يا رب فهمت فهمت الإشارة فهمت الإهانة مش هعمل كده تاني سامحني يا رب وفي ناس فهمها تقيل أعرف قصة بيحكيها الدكتور راتب النابلسي عن أستاذ كبير في لبنان أستاذ علم فلسفة كان بيدرس الإلحاد ده بقى خلي بالك في ناس بتيجي بالحب وفي ناس بتيجي بالإشارة وفي ناس فهمه تقيلة وهو يريد أن يتوب عليك هتوب هتوب لأنه بيحبك بيحكي بيقول الراجل ده أستاذ فلسفة كان بيدرس الإلحاد للطلبة وبيشوش أفكارهم ملحد بيدرس الإلحاد بيشوش أفكار الطلبة لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وبقي على كده سنين طويلة لو تركه بعدله يدخل النار صح؟ لكن الرحيم سبحانه وتعالى الراجل ده عنده بنت جميلة جدا جدا جدا وإذا فجأة بالبنت حرارتها 40 ويطلع من دكتور لدكتور لدكتور ثالث يوديها المستشفى الأمريكاني في المشهور في بيروت كل الأطباء يقولوا حالة نادرة واحد في الألف واحد في المئة ألف لما يبقى عنده الحالة دي ملهاش علاج الحالة دي يعني حالة مستعصية قد تنتهي بالوفاة البنت بتعاني من حرارة 40 شهور تخيل الحالة ح- شيء رهيب البنت بتموت فضل اتهز اتهز جامد لدرجة من كتر إحساسه إنها خلاص هتموت بدأ يتصرف تصرفات غير طبيعية بقى ياخدها معاه الكلية م- بيتصرف بشكل مش طبيعي بعد كذا شهر مراته دخلت عليه البيت دخلت عليه الأوضة لقيته ساجد بيقول وهو ساجد بيقولوا انك موجود لو انت موجود موت بنتي او موتني او اشفيها وظل يبكي وتأخر شفاء البنت بدأ يصلي بدأ يدخل الطلبة في الفصل ويقول لهم أنا بعيد الكلام اللي قلته في نظرياتي هو موجود هو موجود الجميل يا اخوانا البنت رجعت سليمة الحمد لله القصة يعني القصة قالها الدكتور راتب بشكل واضح أنا بحكي القصة دي ليه إما أن تذهب إليه راكبا أو يأتي بك راكبا روح بمزاجك روح بمزاجك لأنه بيحبك لأنه رحيم لأنه تواب رحيم فحي... فروح روح طيب عايز تتوب وصلت نفسك تتوب كل الكلام ده ما هزكش خلي بالكم في ايتين حلوين قوي قوي قوي ايه بتقول ايه ثم تاب عليهم ليتوبوا ها يبقى التوبه بدات من الذي بدا سبقت توبه الله توبه العبد مش كده ثم تاب عليهم ليتوبوا سبقت توبه الله توبه العبد في ايه ثانيه بتقول ايه الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم توبه الله بعد توبه العبد حط الايتين جنب بعض خلي بالك الايتين خطار جدا آية بتقول ثم تاب عليهم تاب الأول ليتوبوا وآية تانية بتقول إيه إلا الذين تابوا ليتوب عليهم طب أنه فيهم إيه يبقى إيه يبقى إيه إيه؟ الآية بتقول لك الآية الأولانية وفق للتوبة فتابوا والآية التانية قبل التوبة فمنه وإليه يعني إيه الايتين لما تحطهم جنب بعض بيقول لك ايه بيقول لك يحملك على التوبه فتتوب فيقبل التوبه طب ما هو اللي وفق فيها الاول وفق فيها بلقاء زي ده وفق ليها بعمره ما تقولش طب ما هو ما وفقنيش اصل يجي واحد ويقول لك طب ما هو يمكن سمعك لهذا الكلام توفيق ليها ثم تاب عليهم ليتوبوا يبقى البداية منه سبحانه وتعالى يوفقك للتوبة فلما تتوب يقبل توبتك عارف زي مين زي آدم آدم لما عصى ربنا وأكل من الشجرة بقى بيجري في الجنة ما كانش لسه في كلمة توبة مش عارف ما كانش يعرف لم يكن قد تعرف على الله التواب فماشي في الجنة مش عارف يعمل إيه طب أروح فين طب كيف طب كيف يسامحني بص الآية تقول لك إيه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه قال له قول يا آدم قول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين فأم قايل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكونن لنكونن من الظالمين فقال له تبت عليك يوفقك للتوبة فهو الموفق للتوبة أولا والقابل لها ثانيا سبحان الله يدفعك إليها ثم يقبلها منك آه. هنتوب يا اخوانا ان شاء الله طب التوبة لها أربع شروط الأول بينك وبين الله لها ثلاث شروط واحد الندم ندمان خلي بالك شروط التوبة ركز يا اخوانا اللي بينك وبين ربنا الثلاثة تعملهم وانت قاعد هنا بقلبك مش محتاج حركة يعني ممكن واحد قاعد دلوقتي بيشوفنا ست سمعانا دلوقتي حالا وبتسمع الثلاثة وبتنفذهم ندمان والله ما أنا عامل كده تاني يقول النبي الندى التوبة الندم مفيش توبة من غير ندم أنا بطلت الذنب ومش ندمان ما قبلتش التوبة لازم قلبك وجعك يعني إيه التوبة وجع في القلب دمعة عين عض على شفايف حزن في القلب بكاء توطية راس من الخجل عمرة من أجل الأسف استغفار طويل ندم ندم لو ما جاش الندم في قلبك ما حصلش ندمان اتنين موقف الذنب اهو ما احنا قاعدين اهو ما احنا موقفين اهو يبقى واحد واثنين ان شاء الله نجيبهم ها ثلاثة عازم على عدم العودة والله ما انا راجع تاني مش ممكن انا ابيع اخرتي بدنيتي يا عم ده في قبر قبر مظلم يا عم ده في وقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى هيسقط وجه لحم و... لحم وجهي خجلا وانا بتعرض مصيبي لو ما تبتش على الله عز وجل لحم وشك يقع من الخجل مش من النار لما تعرض قبح مصيبك على الله عز وجل البلاوي المصايب الذنوب اللي انت عملتها يا عم ده في حاجه اسمها نار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس ثقل يا اخوانا دنيا ايه ده الدنيا عامله زي فقاعه صابون أم- جنب جوهره ثمينه فقاعة صابون ده الدنيا عاملة زي واحد في جيبه 10 ريال وواحد بيعرض عليه شيك اكتب فيه الشيك حط فيه الرقم اللي انت عايزه شيك مفتوح شيك حط فيه 10 مليار 20 مليار الشيك مكتوب عليه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد لسه ما جالكش العزم بقى ربنا يعرض عليك التوبة وانت مش عايزه بقى ربنا يقول لك التواب وانت مش عايز التواب بيعرض عليك يبسط يده بالليل يتنزل كل ليلة من يدعوني فأستجب له من يسألني فأعطيه يفرح بتوبة عبده يقول لإبليس وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني موسى عليه السلام قصة جميلة في الأثر أن موسى عليه السلام يعني ظلت بني إسرائيل ف- فترة سبعين ألف من بني إسرائيل والقحط شديد ومفيش مطر وهيموتوا من العطش والبهائم هتموت من العطش فوقف موسى يدعو وقال لهم نخرج للاستسقاء وصلوا صلاة الاستسقاء وظل يدعو ويدعو والمطر لا ينزل فقال يا رب عودتني الإجابة فلم ينزل المطر فقال فأوحى إليه الله يا موسى لن ينزل المطر لأن بينكم عبد يعصاني منذ أربعين سنة وهو يعصاني فبشؤم معصيته منعتم المطر من السماء عرفتم مصايبنا وأحوال بلادنا من إيه يا أخوانا فقال موسى يا رب فماذا نفعل قال أخرجوه من بينكم لينزل المطر فقال موسى يا بني إسرائيل بينما رجل يعصي الله منذ أربعين سنة فأخرجوه من بينكم لينزل المطر فهو عرف نفسه فهل- فقال يا رب أنا إن خرجت فضحت وإن بقيت منعنا من المطر ومتنا ماذا أفعل ليس لدي غير أني أتوب إليك وأعاهدك ألا أعود فاسترني وأنزل المطر فنزل المطر من السماء الأثر بيقول كده فقال موسى يا رب نزل المطر ولم يخرج أحد فأوحى إليه الله يا موسى نزل المطر لفرحتي بتوبة عبدي الذي يعصاني منذ أربعين سنة فقال موسى يا رب دلني عليه لأفرح به فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى يعصاني أربعين سنة وأستره أيوم يتوب إلي أفضحه التواب يا اخوانا التواب شروط التوبة فيما بينك وبين الله ثلاثة ندمان موقف الذنب عازم على عدم العودة يعني في واحد ممكن يكون قاعد في وسطينا دلوقتي والواحد دون بيقول له يا رب ندمان سامحني انت عارف الذنب محدش عارفه وموقف يا رب وبوعدك مش هعمل كده تاني سامحني والله يا رب لن اعود لهذا الذنب يا تواب اقبلني الليله دي ان شاء الله يكون تاب مبروك يا اخوانا مبروك يكون تاب ان شاء الله طبعا التواب يقبله ان شاء الله بس خلي بالك في شرط رابع لو كنت واكل حق من حقوق الناس لازم ترجعه سارق واكل فلوس ناس وبتعيط وبتقول طب تعيط زي ما انت عايز مفيش فايده لازم ترد الحق بس لو اغتبتي واحده ما تروحيش تقولي لها انا اغتبتك ادعي لها عشان ممكن قلبها يتغير اكتر يبقى اربع شروط بينك وبين الناس بينك وبين الله ثلاثه ثلاثه بالقلب وانت قاعد وانت قاعد مكانك يعني ممكن عيله قاعده دلوقتي بتتفرج علينا الاب والام والولاد كل واحد فيهم بيتوب عن ذنب مختلف ومحدش فيهم بيكلم التاني والم... والتواب مطلع على الاربعه ولا الخمسه ويتوب عليهم عن كل ذنب لوحده لا يشغله سمع عن سمع ولا يعجبه نظر عن نظر سبحانه وتعالى الاول فليس قبله شيء والاخر فليس بعده شيء سبحانك يا رب العالمين يا تواب وحور النهارده خلوا يوم توبه يا اخوانا خليني اسالك سؤال ايه احلى يوم في حياتك ايه احلى يوم في حياتك يا ترى يوم ما اتجوزت ولا يوم ما خلفتي و- و- ولا يوم ما نجحت في الثانويه العامه ايه احلى يوم في حياتك لا والله احلى يوم في حياتك يوم ما ربنا يتوب عليك سيدنا كعب بن مالك عمل معصيه شديده تخلف عن جيش المسلمين في تبوك والنبي امر بخصامه خمسين يوم و- و- وبقى تعبان وبعد خمسين يوم نزلت ايات التوبه في سوره التوبه اللي حكينا عنها بتوبه الله عليه فطلعت الناس في الشوارع تنادي عليه يا كعب ابشر تاب الله عليك تخيل التوبه كلمه كبيره عند الصحابه قد ايه يقول فخرجت من بيتي يتلقاني الناس في الطريق افواجا يقولون لي مبروك توبه الله عليك يا كعب مبروك توبة الله عليك يا كعب حتى دخلت المسجد فرأيت النبي فاستنار وجهه من الفرحة بك أنه قطعة قمر كأن وش النبي قطعة قمر وقال لي تعال فذهبت أمشي بين يديه وأنا خجلان فقال اجلس فجلست فقال لي أبشر يا كعب بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك تاب الله عليك احلى يوم في حياتك يوم ما ربنا يتوب عليك شروط التوبه ندمان موقف الذنب عازم على عدم العوده بينك وبين الناس رجع الحقوق رجعوا الحقوق النهارده يا اخوانا خلوها ليله رد حقوق عشان تبقى ليله توبه يا اخوانا يا ناس يا اللي واكلين حقوق الناس يا اللي ظلمتم ابائكم يا اللي ظلمتم امهاتكم زوجاتكم يا اللي كلتوا مال حد يا ضابط شرطه يا اللي ظلمت حد يا اعلامي يا اللي عملت موقف اشاع الفاحشه يا اللي يا اللي يا اللي يا شباب يا اللي عملت صحوبيه حرام يا ست يا اللي عايزه تتحجبي وقلعت الحجاب الليله ليله التوبه خلوها ليله التوبه ليه التوبة بينكم وبين الله وبينكم وبين العباد فاضل حاجة أخيرة عايز أقولها طب لو رجعت للذنب يقبلك وتبت يقبلني يقبلك طب لو رجعت تاني وتبت يقبلك طب لو رجعت تاني أذنب عبد ذنبا فقال يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب ذنبا فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي ثم عاد فأذنب ذنبا فقال الله تبارك وتعالى فليعفو عن عبدي ما شاء ما دام يستغفرني ويتوب إليك يا بس خلي بالك على جمالها لكن احيانا لما بتذنب خمس ست مرات بيحصل عندك حاجز مش عارف اتوب مش مش عارف مكسوف تفقد الثقه في نفسك فيقوم يا- يوم التواب يقول لك ايه اعمل حسنه عشان تكسر حاجز الخجل ان الحسنات يذهبن السيئات طريقه تانية للتوبه ايه ج- ايه العظمه دي مكسوف تقول تبت لانك عملتها كتير اعمل حسنات عشان نمسح لك اللي انت عملته ان الحسنات يذهبن السيئات واتبع السيئه الحسنه تمحوها عشان كده رمضان شهر حسنات لانه شهر توبه فبعت لك رمضان عشان اللي بينهم وبين ربنا حاجز من كتر ما عمل ذنوب مش قادر يتوب يقول له طب اعمل حسنات فيتكسر الحاجز فنفسك تستبشر فتقول طب ما توب بقى ده انا كسرت الحاجز رمضان شهر توبه وعشان كده الحلقه دي ثالث يوم رمضان اقسمت عليكم يا كل اللي سمعتوني الحلقه دي حج علي وعليكم يوم القيامه الحلقه دي عرفتوا التواب اعبدوا التواب الليله عبادتكم للتواب الليله روحوا واندموا على اللي فات وقولوا مش هعمل كده تاني ورجعوا للناس حقوقهم وساموا قولوا للناس سامحوني مش هعمل كده تاني التواب التواب التواب باسمك نحيا يا تواب تتصلح بها الارض وتتصلح بها حياتنا ويتجدد بها نشاطنا وتتنمى بها بلادنا سبحانك يا تواب اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا رحيم يا كريم يا تواب يا تواب يا رب يا رب يا رب يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين تسمع كلامنا وترى مكاننا وت- ولا يخفى عليك شيء من امرنا نئن اليك امين المذنبين نئن اليك امين المذنبين ونخضع بين يديك ونرفع الايدي ونخفض الرؤوس ونبكي خجلا خجلا منك يا تواب خجلنا منك يا تواب خجلنا منك يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل يا من تتنزل كل ليلة في مثل هذا الوقت إلى السماء الدنيا تنادي هل من تائب فأتوب عليه نتوب إليك الليلة نتوب إليك الليلة اجعلها أحلى ليلة في حياتنا يا رب يوم نتوب إليك اجعل رمضان هذا العام بالتوبة شهر فتح وشكر منك يا أكرم الأكرمين يا فتاح يا شكور تب علينا الليلة يا تواب يا من أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا تعطف وترحم يا حنان يا منان تب علينا يا رب تب علينا وفقنا للتوبة الليلة يا رب ثم اقبلها منا في نفس الليلة يا رب وفقنا للتوبة الليلة يا رب ثم اقبلها منا في نفس الليلة يا رب اللهم إنا نقسم عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت إن كان فينا رجل أو امرأة شاب أو فتاة يسمعنا الآن مصرا على معصية فأخرجها من قلبه الآن يا تواب أخرجها من قلبه الآن يا تواب اللهم إننا نستحي أن ندعوك وظهرنا إلى الكعبة اللهم إنا نسألك والوجه إلى بيتك الحرام نسألك والوجه إلى بيتك الحرام تب علينا الليلة تب علينا الليلة تب علينا الليلة ارزقنا الإخلاص ارزقنا الإخلاص اغفر لنا ونحن عند بيتك الحرام والملائكة تؤمن على دعائنا وأنت تسمعنا وترانا تب على أمة حبيبك محمد يا رب تب على أمة حبيبك محمد يا رب اجعل الملايين يتوب الليل يا رب أقسمت عليك اجعل الملايين يتوب الليل يا رب أصلح بلادنا بالتوبة يا رب أصلح بلادنا بالتوبة يا رب يا مجيب الدعاء عبادك يتوبون الليل بين يديك يسمعنا الملايين الآن ونحن أمام بيتك الحرام في أقدس مكان في الأرض نقسم عليك أن تعتقنا الليلة نقسم عليك أن تعتقنا الليلة نقسم عليك أن تعتقنا الليلة يا رب البيت العتيق ارحم المساكين ارحم الضعفاء ارحم اللي الذنوب اهلكتهم ارحمنا قبل ما نروح قبل ما ندخل القبور ارحمنا يا رب وتب علينا الليلة اقسمنا عليك تب علينا الليلة انصرنا في العراق وفلسطين ولبنان يا رب اقبل التوبة واجعلها خير للعراق وفلسطين اجعلها توبة للعراق وفلسطين ولبنان ببركة هذه التوبة يا رب تعمر لبنان بت- ببركة هذه التوبة يا رب يا رب اقبلنا يا رب اقبلنا يا رب اقبلنا تب علينا الليلة يا رب لا ترد هذه الدعوة يا رب لا ينتهي هذا البرنامج الليلة الآن إلا وقد تبت علينا ورضيت عنا آمين آمين آمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا